الشاب لما يكبر ويروح مدرسة ويروح جامعة ويدخل بيوت الناس يرجع مش عاجبه بيتهم صح كده أمي مش تنطفي يا أصل بس والأم ست كبيرة وزي ما قلت أكتر من مرة أن الواجب عليك أن تخدم أمك وليس الواجب على أمك أن تخدمك الواجب عليك أن أنت تخدمها مش هي اللي تخدمك فلما يتزوج يجد امرأة فرغت لخدمته ما تقول الحمد لله الحمد لله رحمة والله رحمة عظيمة أن تجد امرأة متفرغة كل شغلتها إيه إنها تخدمك يقول لي مع كل شغلتها ما هي بتشتغل ما هي بتشتغل طب ما أنت اللي بتشتغل حد قال لك المرأة تشتغل الأصل في المرأة إيه القرار في البيت فإذا أخرجتها للعمل أنقصت من رجولتك قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالقوامة بما أنفقوا إلى جانب التفضيل الأصلي فكل جنيه أنفقته المرأة في البيت ينقص من رجولة الرجل من قوامة الرجل النية الخامسة كده خمسة عد معايا خمسة أن يعين امرأة مسلمة على غض بصرها وتحصين فرجها أن يعين امرأة مسلمة على ايه؟ غض بصرها وتحصين فرجها نعم المرأة لها شهوة كشهوة الرجل ولا لا تحتاج للزوج ولا لا أحد الإخوة أخته مات زوجها فبعد فترة قل أنا أختي مش هتتزوج تقعد تربي ابنها بقى وخلاص قلت له لا يجوز يا بني المرأة تحتاج إلى رجل قال لا الحمد لله المواضيع دي عندنا مواضيع الشهوة دي ما, ما فيش خالص يعني قلت له يا ابني مش دي القضية المرأة تحتاج إلى رجل مش للشهوة القضية مش قضية الجماع وإنما رجل يؤويها رجل تركن إليه رجل تسكن إليه محتاجة راجل تخدمه طبع مركوز في المرأة محتاجة راجل تقلق عليه لما يتأخر محتاجة راجل تنكد عليه طبع طبع في المرأة هي محتاجة راجل يبقى لها زوج بتاعها تتصرف فيه تتعامل معه يبقى قضية مركوز في طبع المرأة أنها بحاجة الرجل اسمه إيه؟ الزوج مش رجل وخلاص ما عندها أبوها رجل وأخوها رجل وابنها رجل لكنها تحتاج إلى زوج إلى زوج يكون سكنا لها كما هي سكن له الشاهد يا شباب أن المسلم حين يتزوج ينوي بالزواج إعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتحصين فرجها ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء فيأخذ أجرها لما تقف تصلي بالليل كده ياخذ مثل أجرها لما تتعب شوية في الطعام وتنظيف البيت وخدمة الضيوف يأخذ مثل أجرها لها أجر وله مثل أجرها لما تحس هي بالسعادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم سرور تدخله على مسلم هذه سعادة سعادة بالغة وعظيمة أن يعين امرأة مسلمة على ذلك ولذلك أقول للآباء الذين يعضلون بناتهم الأب اللي عنده بنات وجاله شاب كف البنته ويرجعه هذا قد ظلم ابنته ومش عايز أكثر أكتر من كده في الأب اللي يشق على الشباب انه يطلب لبنته تجيب لها قطين وانا اجيب اوضه وتجيب لها ذهب شبكه ب 2000 جنيه ولا 3000 جنيه وتعمل مش عارف ايه والشقه شكلها ايه لا, لا يجوز ابدا ابدا مطلقا بل ستدفع ابنتك الى الفاحشه الى الفاحشه انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير نرى في هذه الأيام بيرفض الرجل لا لا لا ده سني طب وانت هتلاقي أحسن من السني إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها يتقي الله فيها قل لي يا عم لا ده معقدين ده مش هيجيب لها تلفزيون طب ما هو كويس برضه انه يحافظ على عرض بنتك يحط معاها رجاله في البيت في التلفزيون مذيعين وممثلين يقول لا ده ده يلبسها يخليها مغمغمه مغطيه وشها طب ما كويس ما بيحافظ على شرفها ان ما حدش يشوف غيره انت تشكره على كده مش تغضب منه وتمنعه وتحرمه واللي يرفض رجل عشان ده معاه دبلوم ده معاه اعداديه ليست هذه المقاييس اذا جاءكم من ترضون ايه خلقه ودينه شرطين اثنين عنده اخلاق وعنده دين بس بس مفيش بعد كده نية سادسة أن ينوي بالزواج بناء بيت مسلم يكون حصنا للإسلام هو خلية في المجتمع المسلم الكبير ينوي أن يبني بيتا للإسلام نعم يا شباب النية اللي بعد دي مباشرة عشان نخلص بقى النية اللي بعد دي مباشرة أنه ينوي بالزواج الاستقلال للاستقرار كثير من الشباب في بيت أبوه وأمه مش ممكن ما يقدرش يعمل حاجة أبوه بيتدخل وأمه بتتدخل اعمل ما تعملش روح تعالى مكتف بالعادات والتقاليد فلما يتزوج ويستقل بحياته يبقى له بيت يبقى, له يبقى هو الراجل هو اللي بيأمر وينهى ساعتها يعيش هذه الحياة الإيمانية التي يشتهيها ويتمناها أحيانا بيبقى حل المشاكل هو الاستقلال للاستقرار ليعيش حياة مستقرة بدون مشاكل بدون هموم قال الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا البيت سكن إن يبقى له شقة ويتقفل عليه الباب بيته هدوء استقرار ساعتها ضيوفه يبقوا من نوعية تانية هو دي قضية بناء البيت البيت نعمة البيت ايه نعمة ولكل نعمة شكر من جنس النعمة انتوا فاهميني ولا لا ان النعمة نفسها لها شكر بس الشكر يكون ايه من جنس النعمة فحين رزقك الله بيتا نعمة أنعم بهذا البيت على خلق الله أصل الواد عمر هيتجوز ويقفل على نفسه واللي عايز يقابلني يقابلني في الجامع لا يبقى كده ما شكرش نعمة الله افتح بيتك لإخوتك في الله إخوانك افتح بيتك للرحم لأقاربك عمك وعمتك وخالاتك وعماتك وإخواتك البنات والناس افتح بيتك لأهلك وافتح بيتك لإخوانك في الله استضف الإخوة وقوم الليل في البيت ليلة مرة واعزم الناس إن من أفضل الأعمال والقربات التي هجرت في هذا العصر إطعام الطعام إطعام الطعام من أجل القربات التي ترضي الله والنهارده تروح تزور واحد واثنين ثلاثه ساي يا ولد يجيب لك شاي وشربت الشاي طب حصلت البركه انت نورتنا شويه الزنطتين دول فين اطعام الطعام قول لي ده غني مش فقير للاغنياء للضيوف قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فالايه فليكرم ضيفه ما بقولكش تكلف لكن الجوده من الايه من الجوده زي ما بيقولوا ها تجود بما في بيتك ما فيش في بيتك اكل خالص نعم تدعو اخوانك على طعام البيت اللي ما يح... اللي ما ياكلش فيه ضيوف كل اسبوع مره على الاقل يبقى بيت ما فيهش بركه ما فيهش بركه تدعو الناس وده اللي ضيع التآلف اللي كان بين المسلمين بقت الزيارات هامشية والمقابلات عارضة وبقى فيه جفاء لأن مفيش دعوات على طعام وتلاقي بقى المسألة بين الإفراط والتفريط واحد يدعو اتنين تلاتة يعمل أكل يكفي عشرين وواحد تاني ما بيدعيش حد خالص أو هي مرة في مناسبة وخلاص لا افتح بيتك للإسلام والناس لما يدخلوا بيتك يلاقوا البيت المسلم شكله كده بيت ايه بيت مسلم يلاقوا السجاده مفروده على القبله وده مسجد البيت يلاقوا كتب اسلاميه يلاقوا مصاحف يلاقوا مكان الضيوف منعزل لا يرى النساء لما يدخلوا بيتك ما يلاقوش فيه تلفزيون ولا يلاقوا فيه أشرطة أغاني ولا يلاقوا صور ولا يلاقوا تماثيل لما يدخلوا بيتك يحسوا فيه بالبساطة مش بالترف فلا ملاعق ذهب ولا فضة ولا براويز مدهونة بالذهب ولا بالفضة ولا يلاقوا عندك سجاجيد بألفين وثلاثة جنيه تصرف على عشر بيوت من بيوت فقراء المسلمين وإنما يلاقوا في البيت إيه؟ بساطة المسلمين إحنا ما بنقولش إن السجاجيد دي حرام لا أصل إحنا نبهنا على حاجات حرام زي التماثيل حرام ولا لا والصور حرام ووجود التلفاز في عصرنا ده بالذات علشان وجود التمثيليات والأغاني والأفلام الماجنة حرام عشان ده بس لكن لو أذيعت فيه قرآن ودروس دينية بس يبقى إيه يبقى حلال ما لقوش لما فعشان كده لما جت في وسطها السجاجيد السجاجيد حلال يعني سجاده ب ألف جنيه حلال ولا حرام حلال ما اخطاتك خصلتان سرف ومخيله ادم بدون اسراف وبدون عجب كل اللي انت عايزه اشرب انت عايزه مفيش مشكله ويدخلون بيتك فيجدون المقابله الطيبه الملاقاه فتبسمك في وجه اخيك صدق أهلا وسهلا أهلا أهلا أهلا اتفضلوا ويجدون الكرم عمال تجيب أكل وتجيب فاكهة وتجيب شاي وتجيب مية واقف آه يلاقوا أخلاقيات المسلمين يبقى بيتك منارة أيوة زوجتك تتعرف على جارتها وتدعوها وانت تتعرف على جارك وتكرمه وتدعوه وتقف جنبه يبقى بيتك خلية تعمل لخدمة دين الله النية ال... لا ما تغلطوش تمانية بقى تمانية أن ينوي بالزواج أن يرزق الذرية الصالحة اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة اللهم ارزق كل مسلم ومسلمة ذرية صالحة وأنبتهم نبتا حسنا اللهم أصلح ذريات المسلمين اللهم بارك لأخينا عمر وبارك عليه واجمع بينهما في خير وارزقه الذرية الصالحة والسامعين نعم أحبتي في الله أن ينوي أن يرزق ذرية صالحة المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولكنه لا يطلب الأولاد من هذا الوجه وإنما يطلب الولد لرفع راية الإسلام دي نمرة واحد اثنين ليغتنم بركته في الدنيا بعد موته ولد صالح يدعو له اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين فينوي أن يرزق ذرية صالحة يثقل الأرض بتسبيحهم لما لقي يوسف والحديث من الإسرائيليات أخاه بنيامين قال ما, فن... ما فعلت بعدي قال تزوجت قال ألم يشغلك الحزن علي عن الزواج بيقول له إيه الأخبار عامل إيه قال له جوزت قال له إيه يا- أنت ما كنتش زعلان عليا بقى إزاي تتجوز وأنا مش موجود فقال له قال لي أبي يعقوب تزوج يا بني ترزق أولادا يثقل الله الأرض بتسبيحهم فالأولاد الصالحين يثقلون الأرض بالتسبيح الأولاد الصالحون بركة بركة للدنيا نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين فينوي نية صالحة ويا شباب النية الصالحة عامل قوي في رزق الأولاد عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتسمية عند الجماع أن تقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فحين ذاك لا يمسه الشيطان الشيطان ما ينغزش فيه فال- فال- فالمسلم حين يتزوج بنية صالحة وينوي إنجاب ذرية صالحة نية صالحة تؤثر في صلاح الأولاد شوف كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه لما شاف المرأة الصالحة دي مريم عليها السلام بتقول هو من عند الله موحدة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اشتهى تاقت نفسه إلى الولد قال يا رب عايز من ده معايا؟ آه لما تقعد دلوقتي كده ونجيب لك طفل عنده سبع سنين حافظ القرآن كله وتسمع منه جزء قرآن يبقى نفسك في إيه؟ آه ربنا يكرمنا بولد زي ده يا رب ارزق المسلمين ذرية صالحة فيحيى آه، زكريا كان بلغ من العمر إيه؟ بلغ من الكبر عتية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا كان خلاص كبر عجز لكن لما شاف مريم وفيها هذا الصلاح اشتهى قال يا سلام لو ربنا يرزقني ولد يبقى صالح كده هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة مش مش شرط رب هب لي من لدنك ذرية ايه طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الفاء للترتيب والتعقيب دعا فنادته على طول لا شوف كمان الدليل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم ايه يصلي يعني ايه يا محسن يدعو الصلاة في اللغة دعاء لسه رافع ايديه ويقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قالت له الملائكة إن الله يبشرك بيحيى قبل ما ينزل ايديه اللهم استجب دعاءنا اغفر لنا وارحمنا اهدنا وتب علينا أصلح أولادنا وأولاد المسلمين أصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين اهد قلوبنا وارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم استجب دعاءنا في هذا المجلس المبارك نعم أحبتي في الله دعا وبالنية الصالحة ذرية طيبة فرزق الولد لكن شوف شوف البركة قد ايه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى شوف شوف عد معايا مصدقا بكلمة من الله عبد وسيدا ها؟ وحصورا ونبيا من الصالحين لا بس كده لسه كمان خمسة يا زكريا يا يحيى خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا يا كل ده 11 صفة ليحيى ببركة الصدق في الدعاء وإخلاص النية يا يا خسارة يا خسارة اللي ما ينويش نية صالحة في الأولاد يخسر كتير قوي والآخر يقول الواد ده غلبني أنا مش عارف أعمل معاه إيه ولا مش ممكن أنت السبب لأنك من الأول ما نويتش ولا سميت وفي الآخر لما اتولد لا رعيت ولا ربيت أنت مشغول بتدور على الفلوس عايز تجيب لهم الأكل والشرب وال والترف تملى البيت وسبت العيال رباهم الشارع رباهم أصدقاء السوق فاشرب المر من وراهم لأن أنت السبب لكن لو تبت وأنبت وراجعت ودعوت لعل الله يصلح أولادك اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين فينوي نية صالحة بطلب الولد طلب الولد الصالح طلب الولد الصالح نعم إنه يعيش بهذه النية الصالحة أيضا النية العاشرة وهي الأخيرة تفريغ القلب بزيادة الرزق يا إذن نقول أن الزواج سبب لسعة الرزق اللي يتزوج ربنا يوسع عليه عم شيخ يعني مش قوي كده لا قوي كده طب ازاي يعني هو كان واحد بياكل بقوا اثنين جه الرزق منين بقى اقول لك تصديقا بموعود الله وموعود رسوله وان كان عم الحاج ده راجل طيب بيهز دماغه الظاهر مجرب انه لما اتجوز ربنا وسع عليه الظاهر كده يعني فدي دليل اهو واقعي مادي لا وانا كمان مجرب والله إن الزواج سبب لسعة الرزق بصدق موعود الله قال الله تصدق ربنا يا ابني لو ما صدقتوش تبقى كافر قال الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ايه رأيك بقى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم ثلاثة حق على الله إيه؟ عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله يبقى المتزوج اللي عايز بالزواج ان يعف نفسه عن الحرام يرزق ويوسع عليه اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها بس هناك شروط الشرط الاول حسن النيه انك بتتزوج لله الشرط الثاني اليقين الشرط الثاني ايه يقين ان انا ابقى داخل بتزوج وانا عارف ان ربنا هيغنيني يقينا اصل واحد يقول كده طيب نجرب لا الله لا يجرب فلا يعطي الا بيقين لما تدخل عليه بيقين عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة موقنون بالإجابة فلما تدخل بيقين تعطى الشرط الثالث الصبر مش يتزوج النهاردة ها لسه ادي احنا اتجوزنا لسه يا رب لسه لا مش كده لا المسألة تحتاج إلى مع اليقين إلى صبر وسيعطيك حتما ولكن لا تستعجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قيل كيف يعجل قال يقول دعوت فلم يستجب لي اصبر ولا تتعجل في عصر العجلة اصبر وربك الرزاق سيؤتيك من فضله إن شاء نية زائدة وهي تفريغ القلب من الهموم بالسكن والمودة والرحمة في أنس الزوجة دي النقطة الأخيرة بها نختم أن الذين لا يتزوجون هم شواذ الخلق وأسوأ الخلق إن لم تكن لهم نية صالحة في عدم الزواج يعني واحد ما عندوش فلوس ومش قادر يتجوز وخايف يتزوج يضيع المرأة لأنه هو أصلا مش بتاع شغل فده عنده عسر المسألة تحتاج إلى مع اليقين إلى صبر وسيعطيك حتما ولكن لا تستعجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قيل كيف يعجل قال يقول دعوت فلم يستجب لي اصبر ولا تتعجل في عصر العجلة اصبر وربك الرزاق سيؤتيك من فضله إن شاء نية زائدة وهي تفريغ القلب من الهموم بالسكن والمودة والرحمة في أنس الزوجة دي النقطة الأخيرة بها نختم أن الذين لا يتزوجون هم شواذ الخلق وأسوأ الخلق إن لم تكن لهم نية صالحة في عدم الزواج يعني واحد ما عندوش فلوس ومش قادر يتجوز وخايف يتزوج يضيع المرأة لأنه هو أصلا مش بتاع شغل فده عنده عسر رجل لا يستطيع اتيان الزوجة اتيان المرأة كالعنين وغيره المريض يعني هذا له ألا يتزوج الذي شغل عن الزواج بمطلب شرعي فهناك أئمة زي شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج والإمام النووي لم يتزوج لكن ما تزوجوش ليه سمعت أحد مشايخنا يقول أن الإمام النووي في آخر حياته سئل لماذا لم تتزوج قال والله لقد نسيت ولو تذكرت لفعلت لهم والله نسيت يا نهار ابيض انت صحيح ما اتجوزتش انا لو افتكرت كنت اتجوزت اه يا اللي ليل ونهار دماغك في الجواز الراجل نسي عشان كده كتب الإمام النووي بالذات بركة صح ولا لا رياض الصالحين كتاب بركة الأربعين النووية اسمها الأربعين ليه النووية بتاع الإمام النووي بركة شرح صحيح مسلم المجموع شرح المهذب روضة الطالبين كل كتب الإمام النووي ربنا جعل فيها بركة لأن الرجل أحسبه كان مخلصا لو إنه أشعري لكن القضية هنا احسبه كان من المخلصين أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة شيخ الإسلام تيمية انشغل بالجهاد والسجن وطالب العلم والفتاوى والرد على المبتدعة مفيش لكن اللي يترك الزواج زي ما الفسقة والفجرة بيقولوا إنه ما ياكلش كل يوم تفاح تفاح تفاح دي قلة أدب وسفاهة وسفالة لا قال الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا الأنبياء خيرة خلق الله سنتهم الزواج لذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام قالوا له بش لم يتزوج قال أوه وقعنا في بنيات الطريق لا تسمي لي تزوج رسول الله وتزوج الصحابة معه ومن بعده لو تزوج بش لتم أمره لبكاء الصبي بين يدي والديه يطلب الطعام خير من كذا وكذا من العبادة ما تقوليش فلان ما تجوزش الإمام النووي ما تزوجش والإمام ابن تيمية ما تزوجش لا النبي النبي تزوج وأمر بالزواج فانتبه ولا تقع في بنيات الطريق شهد بالزواج السعادة هي دي بقى كلمة الزواج الايه الجميل نسيتم ده العنوان الأولاني اسم الزواج الايه الزواج الجميل قال الله ومن آياته ومن آياته الزواج آية الزواج الجميل آية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لي لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لو قعدنا مع الآية دي بقى كلمة كلمة نقعد لنا ليلتين ثلاثة لا انتوا زهقتوا خلاص طب ادوني خمس دقايق بس بعد إذنكم صلي على الرسول مش خمسة تسعة لا تسعة دقايق إن شاء الله طب صلي على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم ومن آياته اللي يقعد يتأمل في قضية الزواج يجد فعلا الزواج آية يعني عم الحاج لما جه يتزوج كان قدامه يجي 30 40 300 400 واحده وتلاقيه خطب واحدة واثنين وثلاثة والآخر ربنا أكرمه بالزوجة اللي معاه دلوقتي اللي هو تزوجها دي وأنجب منها أولاد فيقعد أحيانا كده لما تقرفه مرة ولا تضايقه ولا حاجة يقول أنا إيه اللي كان وقعني فيكي ما كان قدامي آه عارف إيه اللي وقعه فيها أنه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب إن فلان هتزوج فلان فلانة دي ممكن تكون جدها من الصعيد وهو أبوه من اسكندرية وجوه اتجوزوا في زفته ازاي ازاي حصل ده الله يقرب ويقرب ويجمع ويعرف ويؤلف ويوفق حتى تتزوج التي كتب الله لك هي دي رزقك مكتوب امتى اول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه اتكتبت خلاص يبقى رحت يمين رحت شمال هي دي رزقك وهذه القضية تدفعنا إلى الرضا اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله إلا في معصية الله مش تبقى هتكفرك وتقول لي رضا لا ربنا جعل لك مخرج الطلاق انت ترضى إذا كانت معينة لك على إيه؟ على طاعة الله ولن تفتنك عن دينك ولن تضيع دينك تصبر عليها ولو كانت شعلة نار اصبر عليها اصبر ورد هذه آية وجه ثاني من موضوع الآية لو واحد راح لرجل عنده بنت وقال له يا عم الحاج أنا عايز عايزك تديني بنتك واديك في الشهر ألف جنيه تخدمني تنظف البيت وتطبخ وتغرف و أجيب منها أولاد واديك ألف جنيه في الشهر الراجل يعمل إيه؟ يقتله يجيب منها عيال إيه ده؟ مجنون ده ولا إيه؟ لكن لو راح قال له زوجني ابنتك المهمة إيه؟ هي هي هتنضف له وتخدمه ويجيب منها أولاد لكن إيه؟ ومش هيديله فلوس صحيح هياخد منه كمان هيكلفه فلوس ولكن بس فرقت بينهم كلمة زوجني يقيم الأفراح والليالي الملاح صح آية آية الزواج آية إزاي التحول ده عشان كده رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله دلولا قال له زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله لم يجز له أن يرى شعرها المنفصل ولا ظفرها المنفصل عنها يعني شوف شعرها اللي بيطلع في المشط وترميه لا يجوز النظر إليه لكن ساعة ما قال له زوجتك بقت إيه حلال كلها آية دي نقطة ثالثة في كلمة آية إن كانت الأخت دي عايشة مع أبيها وأمها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وصاحبنا ده بره اللاين خارج نطاق الخدمة ملوش علاقة بالموضوع خالص وعايشة مؤتنسة بأمها وأبيها وأهلها فجأة يظهر صاحبنا ده في حياتها تتزوجه فيصبح أقرب إلى قلبها من من كل أهلها آية دي ولا لا آية والله آية عجيب تبقى اللي بتستحي منه مع أمها ما تستحيش فيه مع زوجها مش عجب ده آية ومن آياته فالزواج إيه آية آية من آيات الله والله ولو أردنا أن نستفيد ممكن نستزيد بس كفاية كده ومن آياته أن خلق لكم العلماء يقولوا في سياق الامتنان في سياق الايه ربنا بيمن عليك يقول لك ده انا خلقت لك لك شوف بقى المهرج التعبان يوم ما ربنا اداله زوجه الحمد لله رب العالمين الواد عمر ده واد طيب باين عليه والله اعلم ربنا يسترنا واياكم واياه في الدنيا والاخره ها تزوج في المسجد وهي في البيت مع النساء حد شافها بقت ليه هو بس هو ده معنى خلق لكم لكن المجنون الثاني ربنا يتوب على عصاة المسلمين يوم ما ربنا اداله زوجة راح سلمها لبتاع الكوافير يا ابني دي ليك بتديها له ليه الكوافير يحط ايده في شعرها ووجهها ورقبتها استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم استر عورات المسلمين وزينها الكوافير ومسك ايدها عمل لها صوابعها ومسك رجليها مش عارف ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله وزينها الكوافير تمام التمام وايه قعدوا على المسرح يا ابني لك ربنا اداها لك انت مش للناس هو فرج عليها خلقه ده يرضي ربنا هي دي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم الله عز وجل حين خلق الخلق خلق آدم الجن كانوا موجودين ولا ما كانوش موجودين؟ اقعد يا ابني انت الله يهديك يا جماعه انتوا بس لما ربنا خلق آدم كان الجن موجودين ولا لا كانوا موجودين بدليل إبليس وكانوا الملائكة موجودين ولا لا موجودين بس أجناس ثانية فالملائكة من نور والجن من نار وآدم خلق من طين كان ربنا سبحانه وتعالى قادر يستطيع أن يجعل له زوجة من الجن أو زوجة من الملائكة بس لا ده من رحمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إنها تكون منك حتة منك منفصلة منك دمك ولحمك فكرك وعقلك همومك وتصوراتك اللي يتعبك واللي يشغلك أحد الإخوة في أمريكا بيقول إنه متزوج واحدة أمريكية فيقول أرجع زعلان متضايق ولا تسأل أقول لها طب اسأليني مالك تقول له لا أنت ليك همومك وأنا ليا همومي وأنت ليك مشاغلك وأنا ليا مشاكلي قلت له لا يمكن تكون إنسانة الإنسانة مش كده الإنسانة إحنا دلوقتي تريقنا وضحكنا على اللي بيدخل زوجها زعلان تقوم تقول له إيه مالك هي لو ما سألتكش مالك أنت هتتضايق صح ولا لا أنت مش شايفاني زعلانة مش الواحدة تحس بزوجها برضه يا جماعة مش لازم تقولي لي حاجة أنا متجوزك عياقة صح كده احنا بنقول اه تسأله مالك بس ايه ما تلحش ما تتعبش تصبر الشاهد يا شباب أن خلق لكم من ايه من أنفسكم الآية بتاع سورة الأعراف ايه قال الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق ولا وجعل وجعل منها زوجها الواد اللي غلط وقال وخلق ده يسكت بقى وجعل منها زوجها ليه ليسكن إليها الله جميلة دي اسمعها تاني والله خ... هو الذي خلقكم من نفس واحدة هو الذي ايه خلقكم من نفس واحدة وجعل منها منها منها زوجها ليه ليسكن إليها لما تبقى لحم ودم زيك يحصل السكن قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا فتب فتصير أيها الزوج زوجا لروحها قرين الروح وقرين الجسد وقرين النفس وقرين الهموم دماغك وحده تبقى زوج هي دي معنى كلمة إيه؟ زوج تزوجت يعني صار الفرد زوجا بقيتوا زوجين همومكم واحدة من أنفسكم أزواجا لم التعليل بقى لي لتسكنوا اللهم ارزقنا السكن يا رب السكن الهدوء القلبي اللي بيسميه الأطباء الراحة النفسية أو الأمان النفسي لتسكنوا إليها تحس إنك أنت لما تدخل البيت وتشوف زوجتك كده مش بالجمال ولا باللبس لا زوجتك إن الهم واحد إن القلب واحد إن الدماغ واحدة إن القرب واحد إن التلاصق حصل منه اختلاط اللحم والدم قال الله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا عشان كده بزعل قوي من اللي يسمي الزواج شركة شركة ايه يا ابني مش شركة هي ده ميثاق ايه غليظ ده حاجة أحمق وأعمى أعمق وأعلى استغفر الله هذه أعمق وأعلى وأسمى وأجل وأعظم لذلك أقول أيها الإخوة لا إله إلا الله سعيدكم خرفة ستة وخمسة تضحكوا على الناس وأنا بص أقول لسه بدري أنا آسف يا جماعة سامحوني بقى أخلص خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا وده اللي العلماء قالوا جعل الله كل حقوق الزوج في كلمة لتسكنوا فكل ما كان سكنا للزوج فهو حقه ما لم يكن حراما الزوج بيرتاح لما يبقى نور الشقة هادي يبقى ده حقه الزوج بيتبسط لما يكون على السرير مرتبة واحدة حقه بيرتاح من الصوت المنخفض ما يبقاش صوت عالي حقه بيبقى راحته انك انت ما تسأليش عن همومه حقه حقه كل ما يكون للزوج سكن يبقى ايه حقه لكن يقول ما تلبسيش نقاب يبقى ده لا لا لا ده بقى حق ربنا مش حقه يقول لك اه انا مش هرتاح غير كده اما تقلع النقاب ده لا ان شاء الله ما ارتحت بقى معلش لا مؤاخذه ما ينفعش ما يصلحش فحقه في حدود الا يتعدى حقوق الله راحتي وسعادتي يقول لها راحتي وسعادتي انك انت مثلا تروحي تسلمي على زوج امي لا مش حقك مش حقك يقف عند حدودك الشاهد الزواج سكن ولذلك والله لا تجد غير متزوج إلا مشتت موزع القلب تائه ضائع غير مستريح لا يمكن لا يمكن ترى واحد مش متزوج ومبسوط ومرتاح أبدا وجعل لكم من أنفسكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتسكنوا إليها و وجعل بينكم مودة ورحمة الله كلمة مودة الكلمة نفسها كلمة رقيقة صح ولا لا الود ود ود وودال كلمة رقيقة جميلة رائقة رائعة يبقى بينك وبين زوجتك ود والود لا بد أن يتبادل ما يبقاش ود من ناحية وناحية لا عشان كده ربنا ما قالش وجعل بينكم حبا ولا قال جعل بينكم عشقا لا وإنما جعل بينكم إيه؟ مودة لأنها متبادلة توده فيودك وفي معنى الود تود يعني تريد فتريدها وتريدك يعني تحب تعيشان معا في ود في وئام فأنت لا تريد فراقها وهي لا تريد فراقك وأنت لا تريد إغضابها وهي لا تريد إغضابك وأنت تريد راحتها وهي تريد راحتك هي دي بيوت المسلمين فيها السكن الهدوء النفسي والراحة القلبية الود الحب وإرادة الخير للمودود وجعل بينكم مودة و... آه ورحمة يا رب املأ قلوبنا رحمة الرحمة ارحم زوجتك الظروف صعبة ارحم زوجتك الدنيا كبد ارحم زوجتك الطلاق عذاب ارحم زوجتك الفراق ألم ارحم زوجتك المجتمع ما بيرحمش وبقول ارحمي زوجك ارحمي زوجك الحياة صعبة ارحمي زوجك أكل العيش الحلال النهاردة مش سهل ارحمي زوجك لأن معاملات الناس بقت سيئة ارحمي زوجك يا مسلمة ارحميه لأنه متعذب كتير بره مش ناقص عذاب في البيت كمان ارحمي زوجك العيشة بالرحمة ارحمي زوجك من مطالب ارحمي زوجك من المشاكل ارحمي زوجك من الهموم ارحمي زوجك من نقل الكلام ارحمي زوجك من اختلاط بغيره ارحمي زوجك من مسؤوليات الجديدة ارحمي زوجك من الاقساط ارحمي زوجك شوية عشان تعيشوا في رحمة ارحم زوجتك من الضغط العصبي عليها كفاية الأولاد ارحم زوجتك من الضغط النفسي عليها كفاية أهلها ارحم زوجتك كفاية الجيران أيها الزوج أيها الزوجة أخي المسلم أختي المسلمة الدنيا عذاب فليكن الزوج رحمة على زوجته ولتكن الزوجة رحمة على زوجها ارحم زوجتك من كلمة هتجوز ارحم زوجتك من وصف نساء أخريات وذكرهن أمامها وارحمي زوجك من التطلع لما في أيدي الناس فلانة عندها وفلانة جوزها جاب لها واختي جوزها قال لها وراحوا صيفوا وعملوا حرام عليك ارحمي ارحمي زوجك من النظر إلى ما في أيدي الناس أخي أختي تراحما ليرحمكم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اللهم املأ بيوت المسلمين سكنا اللهم املأ بيوت المسلمين مودة اللهم املأ بيوت المسلمين رحمة